وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد تخيلوا يا جماعة لو وقفنا اي شاب ماشي في الشارع وفتحنا قلبه وخرجنا منه الموبايلات والعمارات والشهادات والدنيا هيفضل من قلبه قد ايه لربنا سبحانه وتعالى قد ايه من قلبه بعد الشهوات دي كلها ما تتشال هيفضل من قلبه لله سبحانه وتعالى الكلام ده انا عارفه الكلام ده انا عارفه صيحه جديده في عالم الشباب كل ما تيجي تكلم شاب عن ربنا وعن الدين وعن الايمان وعن ترك المعاصي يقول لك الكلام ده انا عارفه قال لا انت عارفه طب تخيل لو دخلت امتحان بتبص على ورقه الاسئله السؤال الاول يا السؤال ده انا عارفه والسؤال الثاني السؤال ده انا عارفه والسؤال الثالث السؤال ده انا عارفه الاسئله كلها عارفها قمت مطبق الورقه وحاططها في جيبك هتيجي النتيجه ايه ساقط طبعا تروح تتظلم وتقول له ازاي السؤال ده كنت عارفه وده عارفه الكلام ده كله انا عارفه هيقول لك لك ايه هيقول لك ان النجاح مش على انك كنت عارف الاسئله ولا لا على انك جاوبت ولا لا انت جاوبت ولا لا يا جماعه ابو جهل اللي في قاع جهنم والعياذ بالله كان عارف كان عارف كل حاجه كويس جدا ولكن ما رضاش ينفذ ما رضاش يضحي ما رضاش يسيب فبقى ابو جهل يا اخوانا اليهود اللي ربنا مسخهم قرده وخنازير اكتر ناس عارفه في الدنيا دي كلها اكتر ناس عارفه الصح والغلط امال ليه ربنا سماهم المغضوب عليهم في سوره الفاتحه لان هم ما رضوش ما رضوش يشتغلوا عارفين بس ما رضوش يطبقوا ابليس عليه لعنه الله اكتر واحد عارف ده كان عايش فوق يا جماعه ابليس وعارف كل حاجه وعارف الصح من الغلط يعني الكلام ده هو عارفه كويس قوي ولكن والعياذ بالله ربنا لعنه وطرده ليه لانه قال لربنا لا وربنا ما يتقالوش لا عارف كلمة عارف ده حجة عليك اصلا قدام ربنا كل آية انت عارفها حجة عليك كل حديث انت عارفه حجة عليك كل حكم فقهي انت عارفاه حكم حجة عليكي كل معلومة في الدين عارفينها دي حجة علينا اصلا يا جماعة تخيل يعني بروح اقول لواحد علبة السجاير مكتوب عليها تسبب سرطان يقول لك عارف قال لا طب يا ابني عارف طب تخيل انت رحت تجيب علبة تونة من المائدة لقيت مكتوب عليها تسبب السرطان عارف عارف وبتاكل يبقى مجنون بقى يبقى ده جنان يا جماعه زي واحد بياكل سم يا ابني الاكل ده فيه سم عارف ويكمل ياكل لو انت عارف يبقى ده جنون طب لو مش عارف تعالى اما اعرفك تعالى اما اعرفك بقى قول الله سبحانه وتعالى اذا الشمس كورت اذا اذا دي كلمة يقين يعني جاي جاي يعني هيحصل هيحصل يعني الكلام ده في يوم من الايام هنعيشه صوت وصوره يا جماعه الوقت بس مب... الوقت الكلام ده بيتبث لنا من اليوم الاخر بنشوفه قدامنا في الايات ولكن الكلام ده في لحظه من اللحظات هيبقى صوت وصوره هنعيشه اذا اول سوره التكوين 12 اذا اذا الشمس كورت اذا النجوم انكدرت اذا الجبال سيرت اذا العشار عطلت 12 اذا 12 مشهد التقطوا من 50000 سنه من احداث 50000 سنه يوم القيامه والجول لك جم ال 12 مشهد عينه بس ربنا بيقول لك شوف دي عينه ده دي بدايه يوم القيامه لسه الحساب ما بداش 12 قسم ربنا اقسم بيهم على علمت نفس ما احضرت ولما ربنا يقسم الاقسام الكتير دي معناها ايه معناها ان ربنا غضبان سبحانه وتعالى اذا الشمس كورت اذا واذا واذا مشاهد كان واحد يبص اذا الشمس كورت بعد كده يلتفت واذا النجوم انكدرت بعد كده واذا الجبال سيرت هو مش عارف يبص لايه ويسيب ايه وربنا في القرآن ما جابش الشمس غير في ايتين من ايات القيامة كلها ليه لانها من بدري بتتكور وتترمى في جهنم تسعر بقى جهنم حاجة بتخلص من اولها يا جماعة بيخلص من اولها عشان كده ربنا يقول اذا الشمس الشمس الرهيبة دي اللي منورانا كورت اتطفت واذا النجوم الرهيبة دي اللي بالمليارات انكدرت واذا الجبال العظيمة دي سيرت ربنا بيقول لك شوف المخلوقات العظيمة دي هعمل فيها يوم القيامة سورة التكوير بتتكلم عن عذاب الرعب يوم القيامة عن الرعب اللي هيبقى قلب العاصي فيه يوم القيامه لغايه ما قلبه يتخلع من مكانه سوره التكوير الانسان لما بيقوم من القبر يا جماعه فاكرين الممثل اللي جاي راح في غيبوبه ودفنوه حسبوه مات صحي يلاقي نفسه في القبر اهو الانسان يوم القيامه كده بيصحى يلاقي نفسه لسه في القبر بعد كده التراب يتنفض يطلع يلاقي ضلمه تامه كانه من قبر صغير لقبر كبير بالظبط اذا الشمس كورت عارفين يعني ايه كورت اتطفت خلاص اتطفى نورها يعني ما عادش يعني ظلام دامس اصعب مض- مشهد الانسان ممكن يقوم من النوم عليه مشهد الظلام لو فار عدى من بين رجليه يترعب لو حد يعني خبطه خبطه صغيره في ركبته مين ده هو طالع ما هوش عارف الصراخ اللي حواليه ده صراخ مين هو مش عارف اللي بيستغيثوا دول بيستغيثوا ليه وهو مش عارف اللي بيتعذب ده بيتعذب ازاي هو طالع على ظلام دامس واذا النجوم انكدرت كمان النجوم اتطفت ما عادش عارف هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وانكدر القوم على القوم يعني هجموا عليهم فجأة انكدار النجوم يا جماعة ان النجوم انقضت على الارض من كل جهة نفس الرؤية اللي شاب رآها وجه يقول لي بيقول لي انا شفت ان انا الاذان الدندخل اصلي في الجامع ببص في السماء لقيت النجوم كلها هجمة على الارض والكواكب اترعبت ببص للناس لقيت الناس كلها ماشية ولا حد داري ولا حد في دماغه بيقول لي اترعبت عايز انبه الناس وعايز ادخل الجامع بسرعة اذا النجوم انكدرت هجمت على الارض اتطفت وهجمت على الارض الظلام الدامس بعد كده واذا الجبال سيرت الجبال تسير زي ما البشر بتسير كده هتسير ازاي ويا جماعه الجب- الجبال هتسير تخيلوا الجبال لما تزول من مكانها هيحصل زلازل رهيبه في الارض فاكرين يوم زلزال القاهره الثاني يومها صلينا الفجر ودخلت وطلعت نمت عند بعض اصدقائي لقيتهم بيصحوني بعد نص ساعه الحق اجري ببص لقيت الناس بتجري في الشارع الناس نازله من البيوت بتجري في الشارع افزع حاجتين يصحى نايم عليهم الظلام والزلزله والزلزله الرهيبه هم دول اول مشهدين يوم القيامه ربنا بيقول لك دول اول مشهدين هيصحوا يوم القيامه واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت العشار اللي هي ايه اللي هي الجمل اللي حمل في الشهر العاشر الناقه اللي حمل في الشهر العاشر يعني لسه لها اسابيع وهتولد يعني ايه يعني دنيا حامل في دنيا يعني ايه يعني بنت جميله وراكبه عربيه احدث موديل يعني ايه يعني عريس ما بيصليش بس عريس غني جدا وشغال شغلانه بره بيجيب منها الوفات في الشهر يعني ايه يعني انت جاي بعد ما سافرت كذا سنه بره جاي بتقول لي ارجع وشوف دينك بعد ما حلوت بعد ما زهزهت بعد ما جات لي متقشره يعني ايه يعني دنيا حامل في دنيا عشان كده المفسرين يقول لك ان العشره والطلت دي لما السحاب يجي ويبقى مليان ميه وهيمطر اهو لما الارض تنبت وخلاص الزروع بانت وهتتقطف اهي خلاص الدنيا قربت الدنيا بقى بقى العبد ملهوف عليها بقى عايزها باي طريقه العشار الدنيا اللي حامل في الدنيا اكتر مشهد الانسان نسى ربنا عشانه عطلت ولا عاد ليها قيمه اتثابت يعني ايه يعني ابواب البنوك بقت مفتوحه ما حدش عايز يدخل ياخد شيلن ابواب النوادي اللي كانت بالوفات اشتراك سنوي ولا حد عايز يدخل فيها ابواب العربيات احدث موديلات اصحابها نسوها ولا حد عايز يدخل يركبها ابواب الكل اللي ابواب ابواب قصور الملوك والامراء مفتوحه واتهجرت ولا حد عايز يدخل فيها عطلت الدنيا ولا عاد لها قيمه الدنيا اتفضحت من اول خمس دقايق يوم القيامه يا جماعه من اول خمس دقايق في يوم الحشر الدنيا اتفضحت فضيحه ما فيش بعدها فضيحه واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وحوش قال ده ربنا بيقول العشار يعني الابل محشوره اهي الوحوش السباع والضباع والاسود والفهود والنمور مش دي كانت بتاكل العشار العشار قدامها هي ولا تبص لها هي نفسها مفزوعه مرعوبه مش قادره قلوبها بترتجف جوه صدورها طب الوحوش ده الواحد لو نام صحى لقى نفسه في قفص اسود يعمل ايه طب ما بالك باسود ونمور وفهود البشريه كلها من يوم ما الارض اتخلقت كلها محشوره معاك واذا الوحوش حشرت عشان كده بعدها واذا البحار سجرت الانسان يترعب من الوحوش اهرب منين إيه؟ الوحوش ما تعرفش تدخل الميه اهرب على الميه يلاقي الميه كلها بقت نار 81% من مساحه الكره الارضيه بقى نار كان ال 81% بقوا بنزين البحار والمحيطات كلها بنزين وولع يا جماعه البحار سجرت سجرت يعني ايه سجرت يعني ولعت نار سجرت يعني اتفجرت بالحمم والبراكين سجرت يعني اتملت حمم ونار سجرت يعني الميه العذبه دخلت في الميه المالحه ازاي ده دي انهار ودي بحار عارفين زي ما ربنا بيقول وتكون الجبال كالعهن المنفوش العهن المنفوش اللي هو الصوف اللي كذا لون كل جبل في الارض لون غير التاني معنى ان الجبال تبقى كذا لون ان الارض من زلازلها الجبال هتتطاير عبر مشارق الارض ومغاربها وتصطدم ببعض والجبال تختلط الوانها وصخورها مع بعض او بالظبط كده الميه الميه تدخل في بعض من كتر الزلزله اللي بتحصل في الارض انتوا متخيلين واذا البحار سجرت البحار سجرت ما له من دافع مين اللي يقدر يدفع حريقه ولعت في 81% من حجم الكره الارضيه مين اللي يقدر يدفع ملائكه السماوات السبعه نازله تقبض على البشر مين اللي يقدر يدفع يوم القيامه وزلزله القيامه وانقضاض النجوم على الارض ما له من دافع واذا النفوس زوجت النفوس زوجت يعني ايه يعني كل واحد يجي مع نوعيته يعني العاصي يجي مع القرين بتاع شيطان الانس اللي كان بيوزه ومع صحبة السوء اللي كانت بتعصي ربنا معاها ومع كل اللي عصوا ربنا نفس المعاصي اللي هو عصاه ليه عشان لما يبص وانا بقول لكم عذاب رعب انا ايه اللي جابني مع المجرمين دول انا ايه اللي جابني مع الافاكين دول انا هتحاسب زيهم ولا ايه انا هبقى زيهم ولا ايه انما الملتزم مع الصحبة الصالحة اللي كان بيطاع ربنا معاها وبيحضر دروس معاها وبيحفظ قرآن معاها وبيتعلم تجويد معاها مع كل اللي عملوا أعمال صالحة زي أعماله عشان يستبشر ويفرح أنت هتزوج مع مين انت هتبقي مع مين انت انت انت عبادتك تخليك مع العباد قيامك يخليك مع القوام انت لغايه الوقت اجتهادك في الدعوه يحشرك مع الدعاء انت لغايه وقت طلبك للعلم يخليك مع طلبه العلم والعلماء انت جهادك في سبيل الله يخليك مع المجاهدين انت عفافك وانقابك ورفضك للاختلاط وعدم مزاحمه الرجال في المواصلات ولا في الشغل وقرارك في بيتك وعفافك وغضك للبصر وعدم اقامه اي علاقه ولو بريئه او غير بريئه مع اي شاب او اي راجل كل ده وانقابك يوقفك مع عائشه وفاطمه وخديجه يوم القيامه انتوا هتزوجوا مع مين هنزوج مع مين يا جماعه واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت ايه ده اكبر اكبر اكبر اكبر صدمه للناس يوم القيامه ان اول من سيسال يوم القيامه الموءوده اللي كان عندها ساعات وابوها ردم عليها وقتلها ودفنها دي بتتسال امال انا هعمل ايه امال اللي عايش 60 70 سنه يعصي ربنا هيعمل ايه الموءوده تسال امال احنا نعمل ايه يا جماعه امال احنا هنروح فين ودي اولها معناها ان مفيش مفيش مظلوم هيروح حقه ومفيش ظالم مش هيقتص منه ومفيش واحد مش هيتسال لو كان في حد في ارض المحشر مش هيتسال كانت دي مش هتتسال واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت الموجوده اتسالت تبدا صحف الاعمال تتنشر قدام عين كل واحد اهي اعمالك اهي عملت وعملت وعملت وعملت وعملت ايه ده كل ده عملته وفي نفس اللحظه السماء قشطت واذا السماء قش القشط ده زي ما تشيل القشطه من على وش اللبن كان السماوات بكل سمكها السبعه ده ايه كانت قشره بالنسبه لحجم العرش الرهيب السماوات تقشط ويظهر العرش ويظهر عرش الرحمن وجلال عرش الرحمن سبحانه وتعالى واذا الجحيم سعرت ربنا بيقول اذا واذا واذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اليوم ده هيبقى يوم رهيب قد ايه احنا لسه في اول خمس دقائق يوم القيامه يا جماعه احنا لسه في بدايه يوم القيامه يا اخوانا احنا لسه الحساب ما بداش احنا لسه ما اتسالناش يوم القيامه 50000 سنه يعني لو كل سنه اتكلمنا عليها في ساعه لا لو كل سنة اتكلمنا عليها في دقيقة وانت هتعيشها سنة سنة الا لو انت من المؤمنين المتقين لو كل سنة اتكلمنا عليها في دقيقة يبقى احنا محتاجين نتقابل كل يوم هنا هوت لمدة سنتين ونص كل يوم نتكلم ساعة عن يوم القيامة عشان كده انا عايز اكلمكم في السلسلة دي عن يوم القيامة مرتين ثلاثة ان شاء الله لان يوم رهيب واذا الجحيم سعرت الجحيم سعرت هتسعر بمين اول من تسعر بهم النار في بشر بيلقوا فيها من العصاه والاثمين بتسعر بهم النار والعياذ بالله الجحيم دي كلمه ما, تت... ما تتقالش غير لو المكان ده الوقود بتاعه طبقات يعني جثث البشر اللي بيحترق بيها وبتسعر بقى النار طبقات فوق بعض تاني حاجة عميقة جدا سحيقة العمق فسحقا لأصحاب السعير تالت حاجة ضيقة جدا جدا والعياذ بالله رابع حاجة النار مسلطة تسليط مباشر على الأجساد زي أفران الحديد النار مسلطة على الحديد تصهره هو ده اسمه الجحيم احنا عملنا ايه عشان نتقي لفح النار يوميها يا جماعة عملنا ايه ده النار ده الشمس على بعد 93 مليون ميل بتجننا في الحر من شده اللفح امال جهنم هيبقى لفحها شكله ايه ده احنا عايزين عشان نبعد وجوهنا عن النار نصوم ونعاهد ربنا كل اثنين وخميس ما نسيبهمش ابدا عشان كل يوم يبقى عندنا 70 سنه عما نموت ان شاء الله نكون بعدنا عن النار واذا الجنه اسلفت واذا الجنه ازلفت يا جماعه الجنه قربت كنت مره في رمضان وهموت بالعطش وقبل المغرب وماشي لقيت عربيه شركه عصاير ومعروض العصاير بمنظر ال ال ال الصور بتاعتها انا كنت اقع من طولي من المنظر بس تخيل الجنه ازلفت وسط الحر الرهيب والعطش الرهيب ده اهو تخيل طب الجنه ليه مش احنا اللي نروح لها لا انت فضلت تسعى لها طول الدنيا هي النهارده اللي تجيلك الكرام ليك ما عادش فيه مجاهده ما عادش فيه تعب النهارده النعيم هو اللي هيجيلك لغايه عندك واذا الجنه ازلفت علمت نفس ما احضرت الوقت بس المتبرجه عرفت ان هي كانت بتعمل ايه الوقت بس العاصي الوقت بس اللي بياكل حرام الوقت بس المنافق والمرائي والمرابي الوقت بس كل عاصي عرف هو كان بيعمل ايه الوقت بس علمت نفس ما احضرت يا جماعه لما بيكون في امتحان بقول لك حضر الامتحان قرب لما بيكون في سفر حضرت للسفر ولا لا احنا ورانا سفر 50000 سنه و7 8000 سنه في القبر والله اعلم السفر طويل حضرنا له قد ايه يا جماعه يا اخوانا ده انا لو والله العظيم الناس لو صدقت ان الجنه في جمال الفنادق الخمس نجوم كانت اشتغلت اكتر من كده الناس لو صدقت ان الجنه في جمال قصور الامراء والخلفاء والوزراء كانت اشتغلت اكتر من كده الناس لو صدقت ان الجنه في جمال النوادي كان الشباب اشتغلوا اكتر من كده يا جماعه احنا لازم نحضر لازم نحضر للحظه الوقوف بين ايدين ربنا لازم نحضر لكذا الف سنه هنقعدهم في قبورنا لازم نحضر ل الف سنه هنقفهم في ارض المحشر لازم نحضر لامتحان شفوي وعملي وتحريري شفوي والله المثل الاعلى تعرض على الله ويسالك تحريري لما اعمالك تتصحح على الميزان عملي لما تعدي من على الصراط عمليا ويتشاف انت كنت مستقيم على صراط الدنيا قد ايه عايزين نفوق يا جماعه علمت نفسه ما احضرت لازم تحضر انت حضرت في الصيام قد ايه عشان ربنا يشفع لك حضرت في القران قد ايه عشان القران يشفع لك تصرت سنه النبي قد ايه عشان النبي عليه الصلاه والسلام يشفع لك عملت ايه في العباده عشان الملائكه تشفع لك يوم القيامه هتلاقي ناس جايه بشنط رزم فلوس رزم حسنات بحق وحقيقي وهتلاقي ناس جايه بشنط رزم بس فلوس مزوره مرائين مرائين والعياذ بالله ومنافقين وهتلاقي ناس جايه بشنط مليانه رزم شيكات وكمبيالات وخسائر عليها من ذنوب والعياذ بالله انت هتيجي تعمل ايه يوم القيامه يا جماعه عايزين نفوق عايزين ننتبه الكلام ده انا عارفه ولما انت عارفه ما تطبقش ليه ولما انت عارفه ما تنفذيش ليه عارفين كعب بن مالك توبه كعب بن مالك لما النبي اعذر قرار ان الصحابه كلهم خارجين في تبوك تبوك باستمار على الشجره يا رسول الله هنسيب رزق السنه كله ازاي تبوك 1500 كيلو في الصحراء تبوك هنروح نحارب الروم تبوك كعب بن مالك مراته الجميله قوي ازاي مراته زوجاته ازاي تبوك ازاي ازاي هيسيب الدنيا ديت ويروح لتبوك ويمشي في الحر الرهيب ده كعب بن مالك يقعد ياجل ياجل ياجل اوعى تاجل لغايه ما الجيش يطلع وكعب بن مالك يتاخر ما عادش قادر عاجز ان هو يطلع مع الجيش النبي يروح تبوك هو والصحابه ويرجعوا عليه الصلاه والسلام يرجع النبي اول قرار يصدره ممنوع مقاطعه عامه لكعب بن مالك هو الاثنين اللي اتخلفوا معاه مقاطعه يمشي في الشارع محدش بيسلم عليه يدخل المسجد محدش بيسلم عليه القرار الثاني القرار الثاني ان زوجة كعب بن مالك تفارقه كمان مراتي ما اقعدش اعيش معاها القرار الثالث يسلم على رسول الله الرسول ما يسلمش عليه حبيب الله كعب بن مالك يروح ربع صدمه ينط من على سور احد قرايبه ويروح يقول له اتعلم اني احب الله ورسوله ما يرضاش يرد عليه ما يرضاش يكلمه كل الناس جفته كل الناس سابته الصدمه اللي بعد كده الاثنين اللي كانوا تخلفوا معاه يقعدوا في بيوتهم يعتزلوا يبكوا لدرجه ان واحد منهم كان هيتشل يوصل القرب بكعب بن مالك ليوم بعد 50 يوم طالع على سطح بيته يصلي الفجر كعب بن مالك كان افتقر في ال 50 يوم دول يا جماعه ما كانش حيلته غير الثوب اللي عليه الثوبين اللي عليه يوميها كان الكرب الشديد وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم ما عادش طايق نفسه عاد مخنوق ما عادش قادر وهو بيصلي الفجر بعد ما صلى يسمع واحد من على الجبل بيقول يا كعب ابن مالك ابشر بيقول فخررت ساجدا وعلمت انه الفرج ربنا نزل المغفره لكعب ابن مالك واحد طلع على الجبل يناديه وواحد طلع جري يناديه وناس طلع جري وراه وواحد ركب حصان وطلع يجري عليه كعب ابن مالك طلع يجري على النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد عشان يحضن النبي بعد 50 يوم عذاب ومقاطعه وهو في الطريق الصحابه كلهم بيستقبلوه يحضنوه يهنوه يدخل الجامع طلحه بن عبيد الله يقوم يحضنه يروح للنبي النبي وشه زي القمر عليه الصلاه والسلام يتهلل يقول له يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك يا ترى احنا لما نروح لحضن النبي عليه الصلاه والسلام الرسول والصحابه يحضنونا ويقولوا لنا ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك يا ترى يا جماعه هيفرحوا بينا يا جماعه ولا لا انا بقول قصه كعب ليه انتوا يا جماعه توبه قاتل الماء اللي قتل 100 نفس ربنا ما صعبش عليه التوبه كده ما تصعبش عليه الامر كده ليه كعب بن مالك التوبه اتصعبت عليه للدرجه دي ليه يا جماعه لان قاتل الماء ما كانش عارف كان غلبان انما كعب بن مالك كان عارف الكلمه انا عارف يبقى دي حجه عليك يبقى لما هتتاخر كعب بن مالك اتاخر مره اتعاقب العقوبه دي انت اتاخرت كم مره وانت اتاخرت كم مره يا جماعه كعب بن مالك رضي الله عنه اتشدد عليه التوبه لانه كان عارف يبقى الكلام ده انا عارفه حجه عليك قدام ربنا حجه عليك قدام ربنا حجه علينا يا جماعه قدام ربنا سبحانه وتعالى الرسول عليه السلام بيقول من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين فليقرا اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت بصيت في الثلاثه لقيت الثلاثه سبحان الله اذا الشمس كورت المرحله الاولى يوم القيامه الدنيا بقت ضلمه النور اتقطع في كل حته الكون كله النور اتقطع منه بعد كده اذا السماء انفطرت انفطرت السماء ما عادش في مدارات كل حاجه بقت عامله زي العقد اللي انتثر من بعضه كل حاجه اتفرطت كله بيجري وبيخبط في بعضه واذا الكواكب انتثرت الكواكب بتدور حوالين النجوم خلاص ما عادش في مدارات كله انتثر واذا البحار فجرت ذرات ال H 2 O ال H 2 جات في ناحية وال O في ناحية يعني حصل انفطار في الذرات المجرات والذرات القبور بعثرت يطلع الانسان يلاقي انفطار في المجرات من فوقه وانفطار في الذرات من تحته منظر رهيب المشهد الثالث اذا السماء انشقت المرحلة الثالثة سورة الانشقاق السماء انشقت يا جماعة يعني بعد ما حصل الانفطار الاصطدامات حصلت اتشققت واتفتتت الكواكب والنجوم فيبدأ المهل ينزل ينزل يسيح زي الزيت المغلي يوم تكون السماء كالمهل زيت مغلي سايح على الناس والعياذ بالله السماء بتمطر زيت مغلي واذا الارض مدت والقت ما فيها القت ايه حمم وبراكين القت حمم وبراكين مغليه يعني الانسان يطلع يلاقي حمم وبراكين ب- بتسقط من السماء وحمم وبراكين بتصعد من الارض من تحته من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين شايف بس مباشر من يوم القيامه فليقرا الصور الثلاثه ده ايه الثلاث صور دول احد اخواننا دخل على مجموعه شباب يكلمهم فبيكلمهم في الدين وفي الدعوه واحد قال له بص انا اسمي مايكل والتاني انا اسمي جورج والتالت انا اسمي قال لهم كده طب الحمد لله انك انت مايكل وانك جورج بتضحكوا عليا زي الكلام ده انا عارفه مش عايزين تسمعوا مش عايزين تسمعوا دين الحمد لله لو كان رسول الله عليه الصلاه والسلام هو اللي جه دلوقتي كان هيزعل قوي لو لقاكم محمد واحمد وابراهيم كان هيزعل قوي الحمد لله انكم طلعتوا كده لان النبي كان هيزعل بالمعاصي اللي انتوا بتعملوها دي العيال اتأس- الشباب اتاثر جروا وراه طب استنى طب اسمعنا طب هنقول قال لهم ولا كلمه وما رضاش يتكلم معاهم الكلام ده انا عارفه التوصيه بتاعتنا الليله إيه يا جماعه التوصيه بتاعتنا ايه على فين يا شباب على الاسئله اللي احنا ما رضناش نجاوبها وقلنا السؤال ده انا عارفه السؤال ده انا عارفه نجاوب يا شباب كل اذان بيدن سؤال جاوبنا ولا لا ونزلنا نصلي في الجامع كل فتنه في حياتنا سؤال جاوبنا ولا لا وما رضناش نستسلم ليها كل معصيه في حياتنا سؤال جاوبنا ولا لا وتوبنا منها يا جماعه احنا في امتحان وورقه الاسئله لسه فاضيه والوقت بيعدي والاجابات لسه ما جاب- ما كملناهاش عايزين نجاوب عايزين نجاوب كام سؤال في الورقه لسه ما اتجاوبش كام طاعه لسه ما اتعملتش كام معصيه لسه ما اتبش منها عايزين نجاوب الكلام ده انا عارفه هتضيع دنيتنا واخرتنا والعياذ بالله حجه علينا ان احنا عارفين عارفين وما بنطبقش ترضى انك انت تبقى فيك ملمح من ابو جهل اللي كان عارف وما طبقش ترضى يبقى فيك ملمح من ابليس اللي كان عارف وما طبقش ترضى يبقى فيك ملمح من اليهود اللي كانوا عارفين وما طبقوش ترضوا تبقوا معاهم في النار والعياذ بالله ما ينفعش يا جماعه عايزين الموضوع يتشدد ما هو اللي عارف ده بيتشدد عليه لو وقع وخلط وغلط والعياذ بالله يبقى اذا يا شباب انا قبل ما اسيبكم دلوقتي انا عايز كل واحد يسال نفسه سؤال مش بس في كام سؤال ما تجاوبش في كام ماده اصلا مطلوب ان احنا نجاوبها ونذاكرها ده الايمان بضع و70 شعبه طالب ثانويه عامه عنده 75 ماده هيمتحن فيهم انا عايزك تمسك ورقه وقلم الليله وتكتب اسماء المواد بس هتلاقي نفسك ما انتش عارف اسماء يجي 60 ماده من اللي عليك امال هننجح فيهم ازاي يا ترى يا ترى الماده بتاعت بصله الرحم عملنا فيها ايه ماده بر الوالدين يا شباب ماده الحياء يا اخت النقاب والعفاف وعدم الاختلاط وعدم النزول في الاسواق مع الرجال يا ترى يا جماعه ماده الصلاه وقيام الليل يا ترى ماده الصيام ماده ذكر الله واذكار الصباح والمساء ماده التوبه والبعد عن المعاصي والخوف من الله ماده حب الله واليقين في الاخره والخوف من القيامه المواد دي كلها عاملين فيها ايه الكلام ده انت عارفه بالله عليك الايمان بضع وسبعون شعبه دخلت كام شعبه ذاكرت كام ماده من البضع وسبعين ماده والماده اللي ذاكرتها ذاكرت كام صفحه من المنهج بتاعها يا ترى يا شباب يا ترى يا شباب هنيجي يوم القيامه مع مين مع العباد ولا العلماء ولا الدعاء ايه العمل اللي هنيجي بيه معاهم عايزين نلحق نفسنا وعايزين نجاوب على الاسئله ونبطل الكلام ده انا عارفه لا لا يا رب انا كل حاجه عارفها هطبقها يا رب وهتعلم اكتر عشان اطبق اكتر يا رب لان انا عايز انجح انا عايز انجح انا نفسي انجح انا نفسي انجح يا رب نجحني يا رب اللهم تب علينا وارض عنا واهدنا اللهم ثبتنا اللهم زدنا اللهم علمنا اللهم فتحك اللهم مددك اللهم نصرك اللهم نورك اللهم بركتك وهداك اللهم حفظك اللهم غوثك اللهم يا رب ان شئت هديتنا ان شئت ثبتنا ان شئت علمتنا رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على امه حبيبك اللهم اجعله فتحا على الاسلام ونصره الاسلام اللهم تب على عصاه المسلمين واهد غير المسلمين واهد غير المسلمين واهد غير المسلمين يا ارحم الراحمين كما هديت المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله
بسؤال محتاج لدواء فما أريد يفتح لي الباب ربنا يفتح لي الباب عصيته كتير طولت غياب بقالي لنهار عايش في عذاب طبعا ده أكيد أكيد أكيد ربك تواب